برصاص أشية الإنجيل التي سبق تحفيظها في نهاية الوجه الأول من هذا الشريط مكتوبة في ملزمة أبروسات الشماس صفحة أربعة في الملزمة القبطي صفحة أربعة في الورق العربي اللي مكتوبة بحروف عربي صفحة واحد دلوقتي نحفظ استاتيدا في الملزمة القبطي صفحة أربعة في الورق العربي صفحة واحد استاتيدا ماذا فوتاو كسوب استاتيدا ماذا فوتاو كسوب استاتيدا ماذا فوتاو Aku soman Aku soman Aku soman Doa jiyo Oh Oh Awan jah اليوم من الأول تاتيدا ماذا فوتاو أكو سمان الجنهار لغاية هنا تاتيدا ماذا فوتاو أكو سمان تؤجيو أوان جاء اليوم نحفظ تؤجيو أوان جاء اليوم تؤجيو أوه أوه كسو تؤجيو أوه أوه أوان جاء اليوم تؤجو تؤجو أوان جاء اليوم استاتيدا استاتيدا ماذا فوتاو أكو سمان تؤجيو أوان جاء اليوم أما قراءة الإنجيل القبطي فسوف نصدر لها بمشيئة الله شريط خاص لتحفيظ قراءة الإنجيل دلوقتي نبتدي نحفظ الأواشي الكبار والأواشي الكبار دول بيتقالوا قبل قانون الإيمان يعني بعد الوعظة قبل ما يتقال قانون الإيمان بيتقال الأواشي الكبار وأحيانا هذه الأواشي تقال سرا وبالتالي مردتها بتقال سرا لكن احنا هنحفظها دلوقتي بالنغمة علشان في حالة ما أبونا يصليها آه، جهرا نصليها معاه جهرا والمفروض طبعا انها تصلى جهرا بروسات الأواشي الكبار مكتوبة في الملزمة القبطي صفحة تسعة في الورق العربي صفحة واحد وصفحة اتنين الأواشي الكبار هي أوشية السلام والأباء والاجتماعات بروسات أوشية السلام وأوشية الآباء هي هي بعينها هتتكرر بعد كده في البروسات بتاعة الأواشي ما قبل المجمع الأواشي الصغيرة اللي قبل المجمع ولكن النغمة بتختلف في الأواشي الكبار عنها في الأواشي اللي قبل المجمع دلوقتي هنحفظ بروسة وشية السلام بحسب ما بتقال في الأواشي الكبار Brosa exhausta pardis serenis desagias munis Caso Brosa exhausta pardis serenis desagias munis Caso Brosa exhausta pardis serenis desagias munis Católicas, capostólicas, católicas, capostólicas, católicas, capostólicas, ortodoxo, dotado, eclesias, ortodoxo, dotado, ac eclesias ortodoxo dotado ac eclesias اسجلها من أولها بروسا اكساس فردي سيرينيس دي سانجاس مونيس كاثوليكاس كابوستوليكاس ortodoxo dotado ἐκκλησίας نلاحظ ان καθολικῆς واقفة مش مرخية مش نايمة ولا هي فزعة واقفة وبعدين ἀποστολικῆς عالية καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς من الأول برونسالك ساستا برديس ريريس دي سانجاس مونيس كاثوليكاس كابوستوليكاس أرثوذكسو دوتاو أكيكليسياس كسو برونسالك ساستا برديس ريريس دي سانجاس مونيس católicas, capostólicas, ortodoxo dotado, ac ecclesias. أشيت الآباء هنقول للبطرك وبعد كده هنقولها مرة تانية لماري أغناطيوس وناخد بالنا إن ماري أغناطيوس يعقوب اتنيح والبطريرك الحالي هو ماري أغناطيوس زكا ماري أغناطيوس زكا طيب نبتدي نحفظ بروسة الآباء بروسة إكساس دايبر دار شارع سيمون بابا باشا نوديوم بروسة إكساس دايبر دار شارع سيمون بابا باشا نوديوم Brother Exas Devar Dwar Sharan Simon Baba Bashanudio Brother Exas Devar Dwar Sharan Simon Baba Bashanudio Baba Kabatriarcho Baba Kabatriarcho Karshabiskubu باسمغال وملاوس الكسندري اياس بابا بابا كبطريرخو كارشا بسكوبو دسمغانو بولوس الكسندري إياس اسجن ها بروسكسس بروسكسس دائما دوار شهران سيمون بابا باشنو ديو بابا كباتريارخو كعشا بسكوبو τῆς μεγαλοπόλεως Ἀλεξανδρείας اذا لم يذكر اسم ماري أغناطيوس ولا مفيش أساقفة هيكمل على طول يقول καὶ τῶν ὀρθοδόξων ἡμῶν ἐπισκόπων καὶ τῶν ارتدوكسن ايمونا باسكوبون يعني لو الكاهن في الوشية ذكر اسم البابا شنودة فقط وما ذكرش اسم بطريرك أنطاكيا هنرد نقول بوثوك صدعي بعد الشرس إيمون بابا باشنود يوم بابا كبطريركو كعرشا بسكوبود اسم غيره بولاوس ألكسندري إياس كدور ارتدنسن إيوانا بسكوبون أما إذا ذكر اسم ماري أغناطيوس زكا فهنرد نزود بعد ما نقول Ἀλεξανδρείας نقول καὶ τοῦ πατριάρχου ماري أغناطيوس زكا καὶ τοῦ πατριάρχου ماري أغناطيوس زكا τοῦ ἀρχιεπισκόπου τῆς μεγαλοπόλεως Ἀντιοχείας τοῦ ἀρχιεπισκόπου τῆς μεγαλοπόλεως Ἀντιοχείας καὶ τοῦ πατριάρχου καὶ τοῦ πατριάρχου ماري أغناطيوس زكا τοῦ ἀρχιεπισκόπου τῆς μεγαλοπόλεως Ἀντιοχείας وممكن تتمد ديزبولاوس انتيوكياس كادو بطريرخ كادو بطريرخو مارياناتيو زكا τοῦ ἀρχιεπισκόπου τῆς μεγαλοπόλεως Ἀντιοχείας طبعا عشان الاواشي دي بتبقى مستعجله ما بتتمدش Ἀντιοχείας لكن ممكن تتمد وبعد ما يقول Ἀντιοχείας يقول καὶ τῶν ὀρθοδόξων ἡμῶν ἐπισκόπων اما اذا كان فيه اسقف موجود في الكنيسة وبالمثل في الابرشيات طبعا هيذكر اسم الاسقف فاذا كان في اسقف بعد ما نقول انتيوكياس نقول και του πατρός ημών του επισκόπου αββά ونذكر الاسم فمثلا ابا دوماديوس και του πατρός ημών του επισκόπου αββά Δομαδίου اتقال دوماديو الأسامي اللي آخرها سين يتشال السين اللي فيها يعني شانوديوس تبقى شانوديو آه مثلا دوماديوس دوماديو ماكسيموس ماكسيمو وهكذا και του πατρός ημών του επισκόπου αββά Δομαδίου και των ορθοδόξων ημών επισκόπων دلوقتي عايزين نقولها مرة للبابا شنودة فقط بدون ذكر اسم بطريرك أنطاكيا بوسا اكساس دايبر دوار شهر سيمون بابا باشانوديو بابا كبطريرخو كارشا بسكوت اسمغل وبولوس الكسندري اياس كدور ارتدوكسون ايمونا بسكوبون نكررها ونذكر اسم ماري اغناطيوس زكا بروسويك صدر بردوار شراو سيمون بابا باشنو ديو بابا كبطريرخو كأرشاب سكوبود إسماعيل بولا وسلن سندري إياس كادوا بطريرخو ما يغنت يزكى وعرشا بسكوبود اسم لاوس انتيوكياس και των ορθοδόξων ημών επισκόπων طيب نذكر البابا شنودة وبطريرك أنطاكيا وأنبا ماكسيموس المطران بدل ما نقول του επισκόπου نقول του μητροπολίτου Brosamek sazday bardu arşera uzimun baba başen ödüyor Baba ke patriarhu ke arşe biz kubud ismağelu Bula usalak zanedri İyaz Kadu patriarhu maryanat yuzakka دو عرش بسكود اسمولاوس انتيوكياس كادو بادرو سيمون دو متروبوليدو آبا ماكسيمو كادون ارتودوكسون ايمونا بسكوبون مرة أخرى بابا شنودة ماري أغناطيوس أنبا دوماتيوس الأسقف بروسویک فرزای بردوار شرازیمون بابا باشنو دیو بابا که بدریرخو که عرش بسکو بود اسم ویلو بلند سالک زندری ایاز کدو بدریرخو مریانت یوزکن دو عرشب اسکوبود اسمول از انتیوکیس کدو بدر سیمون دو عبسکوب و عبد و مدیو کدو نرتدکسن ایمون عبسکوبون طيب نسجلها مرة للبابا شنودة والأنبا سمويل الأسقف الأنبا صمويل الأسقف صمويل مش هتتغير هتبقى صمويل بس آه ومن غير ما نقول اسم بطريرك أنطاكيا بوسوك تصدعي برد عرش راسمون بابا باشنو ديو بابا كبطريرخو كعرش بسكوبود اسم غير بولاوس ألنسان إدريك ellas Cado Padro Simón Traves Cubo Abba Samuel Cado Ortodoxon Emon Abes Cobon مرد أشيد الاجتماعات Brozarik sazda vardis bacıyasak eklisiyaz daudis Brozarik sazda vardis bacıyasak eklisiyaz daudis Brozarik sazda vardis bacıyasak eklisiyaz daudis Kadon sinalavsa onimun كدون سين الأنسانيمون بروسالك فزاي برديس أجازك اكتسياس دوديس كدون سين الأنسانيمون بروسالك فزاي برديس أجازك اكتسياس دوديس كدون سين الأنسانيمون إيمون
في الأيام الفرايحي الأواشي الكبار بيتصلوا فرايحي البروسات بتاعتهم تتصلى زي ما حفظناها ولكن تتختم بالنغمة الفرايحي سواء القصيرة أو الطويلة دلوقتي هسجل كل واحدة منهم مرة آه، بالنغمة الفرايحي اختمها فرايحي مرة بالقصيرة ومرة بالطويلة
Bolsavik sazde perdi sirinizdi sancas muniz Katolikas kamustolikas Ortodoks tutar ek iglesias Prosaic sazde perdi sirinizdi sancas muniz católicas, apostólicas, ortodoxo, doteo,
مشيت الأداء للبابا وماري أغناطيوس زكا وآبا دوماديوس
Prosaic sazde bardoar sharasimum baba bashanodium Baba ka patriarchum ka episcopolis mevelaus Alexandri Eyas Kado patriarchum variablat yuzakka تو هر شب اسکوبود اسمولاس انتیوکس کدو بندو سیمون دو هر اسکوبو آباد اومدیو کدو ارتودکسان ایمان بسکو
مرة بالفراحي طويل
Prosaic sazde bardoar sharasimum baba bashanodium Baba ka patriarchum ka arshebiscopo Desmaralum ulas Alexandric Eyas Kado patriarchum arianot yuzekka تو هر شب اسکوبولس بولاوس انتیوکیس کدو بطروسی موندو ابسکوبو آبادو مدیو کدو ارتودکسون ایمون ابسکو
برست أشيد الاجتماعات
Prosaic sazde bardoar sanjas ecclesias daudis Kadon sinarasani Emun Prosaic sazde bardoar sanjas ecclesias daudis Kadon sinarasani Ey, ey, ey, ey, ايمون
مرد بدء قانون الإيمان
ان صوفيا تبرز خمان كريا لايسون كريا لايسون خانومات ماي ان صوفيا تبرز خمان كريا لايسون كريا لايسون خانومات ماي ان صوفيا تبرز خمان كريا لايسون كريا لايسون خانومات ماي ان صوفيا تبرز خوان كريا رايسون كريا رايسون قنومات ماي
ردات صلاة الصلح في الملزمة القبطي صفحة عشرة في الورقة اللي بحروف عربي صفحة اتنين أبي بروسا وكاستا تيدا زي ما حفظناها قبل كده سواء ثانوي أو فرايحي بالطريقتين المرد اللي بعده بروسا وكساس دايبرتيز تاليا سيرينيز
Profesame Santa Martín Dalia Siri Enis Profesame Santa Martín Dalia Siri Enis Profesame Santa Martín Dalia Siri Enis Brösavik sözde verdiz yesiri Enis Karabiz Karabiz Kadun acun espasmon Don Aposto oh, oh, oh, oh, Cadona Gion Cadona Gion Aspasmon Don Aposto oh,